مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت اللي هي السهر الروحي سهر الجسد وسيلة لسهر الروح لكن المهم هو سهر الروح المقصود بسهر الروح إن الإنسان يكون قلبه مستيقظ قلبه مستيقظ روحه سهرانه مهتم بخلاص نفسه مهتم بحياته الروحية واخد باله من الحروب الخارجية وواخد باله من الحروب الداخلية يرقب كل خطية تأتيه ويهتم بإفراز شديد وبيقظة قلب حتى لا يهزم الشيطان ده الإنسان السهران الإنسان الذي يعيش في غفلة يمكن أن يقع في الخطية دون أن يحس أو وهو يحس ولا يستطيع أن يقيم نفسه قيل قيل عن الرعاة الذين حضروا ميلاد المسيح إنهم كانوا رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل والتعبير ده تعبير لطيف ناس بيحرسوا حراسات الليل بياخدوا بالهم لئلا الرعية لئلا الغنم البسيطة يهجم عليها عدو بالليل في الظلام دون أن يحسوا ويضيعها عشان كده سهرانين بيحرسوا حراسات الليل لئلا يأتي عدو في الظلام لئلا يأتي عدو في الظلام وفي سفر نشيد الأناشيد بيقول إن تخت سليمان حوله ستون جبارا من جبابرة إسرائيل الروح يعني طبعا كلهم حاملون سيوفا ومتعلمون الحرب كل رجل سيفه على جنبه على فخذه من هول الليل من هول الليل يعني العرش بتاع ربنا او العرش الروحي حوله جبابره من جبابره الروح متعلمون الحرب متعلمون القتال الروحي ضد الشياطين ويحملون سيوفا وكل رجل سيفه على فخذه من هول الليل يعني نايم وسيفه على جنبه من هول الليل لئلا تأتيه خطية بالليل يعني خطية في الظلام خطية في غفوة في غفلة دون أن يحس يحرس حراسات الليل لأن قيل عن الشيطان إنه سلطان الظلمة المسيح قال هذه ساعتكم وسلطان الظلام سلطان الظلام يعني الشيطان الذي يعيش في الظلمة الخارجية ويعمل في الظلام فالرجل الروحي السهران هو إنسان مستعد واخد باله مفيش خطية تزحف إلى قلبه مفيش شيطان يقدر يضحك عليه المطلوب منكم أن تحرسوا حراسات الليل المطلوب أن تكونوا متعلمين الحرب داود بارك الرب وقال لأنه علم يدي القتال وأصابع الحرب علم يدي القتال وأصابع الحرب يعني ربنا علمني القتال الروحي علمني ازاي ادخل في الجهاد الروحي كيف اقاتل الشياطين وكيف افهم اساليبهم وخططهم وتكتيكاتهم زي ما بيقول بولس الرسول عن الشيطان نحن لا نجهل مكره نحن نعرف حيله فكل واحد لازم يكون واخد باله من نفسه على الأقل أقول لكم بعض حاجات في هذا الموضوع بعض نقط أساسية احترسوا من الانحدار التدريجي غير الملحوظ يعني السقطة الفجائية مرة واحدة ربما الإنسان ياخد باله منها لكن الانحدار التدريجي هو الذي يحتاج إلى التفات أكثر الشيطان فتال حبال يصنع شباكا لمقاتلة الإنسان والشيطان له حيل في بعض أوقات بعض أوقات يقاتل فجأة وبسرعة وبعض أوقات يدبر للخطية الواحدة خطة بتاعت خمس سنين عشر سنين لغاية لما يوقع واحد فيه يجذبه قليلا قليلا قليلا دون أن يشعر حتى يسقطه الإنسان السهران واخد باله من نفسه ياخد باله من حيل الشياطين وياخد باله من التدريجات البطيئة يعني ايه يعني ما ينتظرش لغاية لما يقع ويطب يبص يلاقي نفسه في يوم من الأيام ملهوش رغبة في الصلاة أو بيصلي مش بالروح بتاع زمان ليس بنفس الحرارة ولا بنفس الروح فيقول الله الشيطان هيسرقني ولا ايه ده انا لازم اخد بالي من الحكايه دي قبل ما تكبر انسان سهران على خلاص نفسه بيدور على روحه يبص يلاقي كتاب من الكتب اللي كان يستحرم يقراه زمان دلوقتي ما عندوش مانع انه يقرا ويقول اقرا واخد بالي أو قصة من القصص اللي كان يستحرم زمان يقول معلش أقراها وأخد بالي أو منظر من المناظر يقول أبص وما تأثرش يشعر إن في شيء من التدريج بدأ يدخل في حياته ما كانش زمان بهذا الشكل احترس احترس واسهر بالنسبة للتدريجات في حياتك إن شعرت إنك لست في الحرص القديم ولست في الاحتياط القديم ولست في التمسك القديم ولست في الحرارة القديمة استيقظ لنفسك واعرف إنك هبطت درجة لا تنتظر حتى تهبط أكثر إذا وجدت نفسك في يوم من الأيام تعبان من جوه لا تعرض نفسك اطلاقا لتجربه خارجيه يعني لا تدخل مع الشيطان في قتال وانت في حاله ضعف اركب حيل جايز الشيطان يضعفك من جوه يتعبك من جوه يبعدك شويه عن عن الانجيل يبعدك شويه عن الاعتراف يبعدك شويه عن القراءه الروحيه يبعدك شويه عن الاجتماعات يبعدك شوية عن الصلاة وبعدين أول ما يجد الأرض ممهدة يخبط الخبطة في المليان أنت لما تلاقي نفسك بعيد بعيد شوية عن الوسائط الروحية احترس لنفسك جدا إن وجدت خطية على مسافة بعيدة جدا اهرب منها لا تدخل في أماكن القتال وإنت تعبان وإنت ضعيف من جوه ليكن سيفك على فخذك من هول الليل ليكن سيفك على فخذك من هول الليل خليك بتعلم الحرب احترس اسهر على خلاص نفسك ليس من الخطايا القريبة فقط إنما من الخطايا البعيدة من الخطية التي يمهدها لك الشيطان بعد أسبوع أو بعد كم يوم أو بعد كذا ساعة خلي بالك من نفسك قول لا انا عارف ان السكه دي هتتعبني ابعد عنها شويه السهران على خلاصه يهتم ايضا بالافكار الجديده وبالاشياء الجديده ويحترس منها الاشياء الجديده اللي مش متعود عليها لا يلقي نفسه في أي شيء جديد لا يلقي نفسه في أي شيء جديد ما ولفش عليه هو عارف يجرى له فيه إيه ابتعد شوية ابتعد عن في حالة الضعف عن الأشياء التي لم تختبرها قبلا خذ هذه الأشياء الجديدة في فترة حضانة حضانة فكرية تاخد وتدي قبل ما تنفذ إذا كنت متعبا لا تكن سريعا في تنفيذ كل فكرة تأتي إليك السرعة تقريبا بتكون من عمل الشيطان في غالبيتها الشيطان لا يريد أن يعطيك فرصة للتفكير ولا يريد أن يعطيك فرصة في التأمل ولا فرصة للاستشارة ولا فرصة لبحث الأمر يجيب لك الفكرة وبهلوجة بسرعة نفذ نفذ نفذ نفذ علشان تضيع بالسرعة دي الإنسان السهران على خلاص نفسه يحترس من الأفكار السريعة الأفكار التي تريد أن تنفذ بسرعة لازم الواحد ينتظر شوية وياخد باله من نفسه لا يجعل الشيطان يقذفه بسرعة في تيار هو جايز يتعب منه الإنسان السهران على خلاص نفسه ياخد باله من الخطايا الخفية ومن الخطايا الظاهرة في ناس بيهتموا بالخطايا الظاهرة بس لازم الإنسان يهتم بالخطايا الخفية الخطايا المدفونة في أعماق النفس من الداخل الخطايا المدفونة في أعماق العقل الباطن الخطايا التي لا, لا تأخذ مظهر خطية إنما تتزيى بزي فضيلة الإنسان السهران على خلاص نفسه يراقب كل تطور في حياته كل تطور في حياته يراقبه كل تغيير في حياته ياخد باله منه يقول انا اتغيرت اتغيرت في شكلي اتغيرت في كلامي اتغيرت في اسلوبي اتغيرت في معاملاتي اتغيرت في نظرتي للامور الروحيه ونظرتي للامور العالميه آه لازم اخد بالي من هذا التغيير لا تترك تغييرا في حياتك يمر في هدوء راقب كل تغيير وابحث عن اسبابه ليست اسبابه الظاهره انما اسبابه العميقه الدفينه الداخليه شوف التغيير ده سببه ايه مشكله بعض الناس ان حياتهم تتغير ويهملون هذا التغيير مددا طويله يلاقي نفسه اتغير ويصهين على روحه ما ياخدش باله يقابل الامر بلا مبالاه بعدم اهتمام ده يبقى انسان نعسان مش واخد باله من نفسه كل تغيير في حياتك خلي بالك منه خلي بالك منه لئلا تسرقك السكينة وما تحسش بروحك وخصوصا التغيير الذي يأتي نتيجة التقليد ونتيجة الدوامة ونتيجة السير في ركض مش عارف نهايته ايه الإنسان السهران على خلاص نفسه لا يراقب فقط خطاياه إنما يراقب أيضا مدى نموه في الحياة الروحية لأن ليس المفروض فقط إن الإنسان لا يخطئ وإنما يجب أيضا أن ينمو في حياة الروح يراقب نموه الإنسان السهران على خلاص نفسه لا يصح فقط أن يراقب أعماله الظاهرة إنما يراقب أيضا اتجاهاته العامة يعني نظرته الكلية للحياة زي إنسان مثلا كان فكرته في التكريس زمان إنه يكرس نفسه لربنا كان فكرته إنه يقدم نفسه لله مخصص لخدمة ربنا مثلا وبعدين يلاقي فكرة التكريس ابتدت تضيع وتهبط وتموت وتروح أو تضعف أو الحماس ليها ما بقاش زي زمان يراقب نفسه ما يسيبش الحكاية دي تمر عليه بسرعة وإنما يراقب ذاته الأفكار دي جاية لي منين؟ إيه سببها؟ إيه مداها؟ شخص مثلا كان ليه مستوى معين ويلاقي نفسه مش في المستوى ادي الانسان السهران على خلاص نفسه الانسان السهران على خلاص نفسه لا يراقب ذاته فقط انما يراقب ايضا الجو المحيط به يراقب التيارات التي تدفعه في اتجاهات معينه يراقب الاصدقاء والمعارف يراقب التيارات التي تقود حياته ويشوف هو ماشي ازاي الانسان السهران على خلاص نفسه يضع ابديته امامه في كل وقت ويشوف ايه مدى اهتمامه بيها القديس ارسنيوس كان باستمرار ينادي نفسه ويقول تامل يا ارساني فيما خرجت لاجله تامل يا ارساني فيما خرجت لاجله يعني تامل الهدف اللي انت خرجت من اجله لئلا تفقد الهدف في الطريق في انسان في طريق حياته الروحيه بيفقد الهدف وانسان في طريق حياته الروحيه بيفقد الدرجه او المستوى وفي انسان في طريق حياته الروحيه بيفقد الوسيله او يفقد الوسائط الروحيه وفي انسان في حياته الروحيه بيفقد كل حاجه بيفقد كل شيء يفقد نفسه يفقد ربنا صدقوني لو اننا كنا حريصين على انفسنا من اول خطوه لا يمكن ان نقع حتى النهايه الانسان اللي يلاحظ مرض من اوله يقدر ينقذ نفسه لكن اذا وجد المرض واهمله وتجاهله ونام عليه مده والمرض بيرعى في نفسه وينمو ويزداد خطورة هذا الإنسان يضيع ذاته أما أنتم فكونوا سهارة كونوا سهرانين على خلاص نفوسكم راقبوا نفوسكم من الداخل راقبوا مشاعركم راقبوا أفكاركم راقبوا اتجاهاتكم راقبوا نموكم راقبوا سلوككم راقبوا محبتكم لله وايضا راقبوا العدو وخططه واساليبه والحروب المحيطه بكم راقبوا نفوسكم من الداخل وراقبوا العدو من الخارج لا تتركوا العدو يعمل فيكم وأنتم في حالة لا مبالاة في حالة يأس في حالة عدم اهتمام في حالة غفلة سمعت واحد من الناس الطيبين الله ينيح نفسه كان بيصلي ويقول ما تاخدنيش يا رب بتاعة غفلة ما تاخدنيش يا رب بتاعة غفله كان يطلب من الله أن لا يأخذه في ساعة غفلة في ساعة مش واخد باله منها واحد من القديسين بيقول إن الخطية يسبقها إما الشهوة وإما الغفلة وإما النسيان إما الشهوة وإما الغفلة وإما النسيان لأن الإنسان اللي في حالة غفلة مش واخد باله من نفسه ممكن يضيع راقبوا أنفسكم بدلا من أن يراقبكم الناس يعني كل تصرف الواحد بيعمله الناس بياخدوا بالهم منه لا أنت خد بالك من نفسك وإذا راقبك الناس وإذا لم يكن عندك سهر وكان عند الناس سهر واكتشفوا لك غلطة لا تغضب ولا تعاتب وإنما قل كتر خيرهم دول اللي كشفوا لي الغلطة أنا نعسان ومش واخد بالي من نفسي أشكر هؤلاء الناس اللي واخدين بالهم مني وكشفوا لي أخطائي الإنسان النعسان يحتاج أحيانا لواحد يصحيه إذا كنت أنت نايم محتاج لواحد يصحيك جايز هذا الشخص اللي يصحيك اللي يوقظك من نومك جايز يكون صديق بيوجهك أو مرشد بيقول لك آه، إرشاد روحي لخلاص نفسك وجايز يكون عدو بينقدك بيشتمك بي بيهاجمك في إحدى خطاياك أو إحدى أح- أحد أخطائك ما تزعلش قول ده كويس ده بيصحيني ده زي الملاك اللي لكس بطرس في السجن وقال له قوم بيصحيه بينقذه بيقول له قوم فما تتضايقش أبدا إذا انتقدك الناس قل له يا رب حسنا أنك أيقظتني خير لي يا رب أنك أذللتني لكي أتعلم وصاياك صح نفسك وخلي فيه قصادك حاجات تصحيك اوضع امامك مبادئ كده خليها تصحيك باستمرار بعض مبادئ تكون حاططها على مكتبك معلقها في الاوضه بتاعتك بعض مبادئ كاتبها في النوتة الخاصة بتاعتك اللي بتقراها باستمرار تصحيك باستمرار تصحيك خلي فيه أشياء توقظك باستمرار اتصل بالأشخاص الذين عندما تراهم تتبكت على خطاياك اتصل بالأشخاص أصحاب المبادئ الذين إذا أخطأت يمكن أن ينتقدوك ويمكن أن يوجهوك في ناس لما يناموا يهربوا من الصحيانين يعني واحد يقع في خطية ما يحبش يو- يقابل الناس بتوع الكنيسة لألا يبكتوه ما يقابلش أصحابه الروحيين لألا يقولوا له كلمة تتعبه لألا يلاحظوا تغيير في حياته إلى آخره أما أنت فاتصل بالأشخاص اللي يصحوك الذي يبكتك على خطاياك اتخذه لك صديقا الذي يبكتك على خطاياك اتخذه لك صديقا الذي يكشف لك ضعفاتك اعطه كل محبة قلبك ولا تغضب منه ده بيصحيك في كل مرة صلي وقول اوقظني يا رب أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب معي إذا سرت في غفلة في الخطية لا تتركها تستمر معاك مدة طويلة الكتاب بيقول أنا أستيقظ مبكرا استيقظ بسرعة استيقظ بسرعة لا تيأس لا تعطي الخطية مجالا طويلا لكي تعبث فيك إذا سقطت قم بسرعة لا تترك الشيطان يحطم كل ما بقي لك زي ايه الشيطان اصله من النوع العجيب يجي واحد مثلا كان عايش في حياة طهارة وكويس فتعب من أفكار خطية من أفكار زنا مثلا فلما تعب وقع في الأفكار يجي له الشيطان يقول له طب ولازمة ايه الصوم ما دام انت بالأفكار الوحشة دي يا عم بلا صوم بلا بتاع هو الصوم مجرد جسديات فيروح مبطل له الصوم وبعد ما ما يصومش وياكل يقول له بقى انت هتروح الكنيسه وانت فاطر بالمره تروح الكنيسه ليه؟ ويفضل ياخده واحده واحده لغايه لما يخلص عليه. اذا سقطت لا تيأس ولا تترك الشيطان يكمل تحطيمه لك. قول معلش وقعت في ديه اقوم. كتير من الناس لما بيقعوا مره بيكملوا بقية طريق الوقوع بطريق اليأس أما أنت فكن سهران على خلاص نفسك كن متيقظ قول دي لعبة من العدو تقول دي حيلة من الشيطان انه يوقعني في اليأس انا لا اقبل حيله لازم اقوم واكمل خط سيري في طريق ربنا كن مستيقظا لا تيأس من حيل العدو ان يلقيك في اليأس فاستيقظ لهذه الحيلة لازم تدرس خطط العدو بتاعك اللي هو الشيطان ايه خططه من ضمن خططه انه يوقعك في اليأس من ضمن خططه انه يسحبك واحدة واحدة واحدة واحدة لغاية لما يضيعك من ضمن خططه ان يضيع مفاهيم الحياة الروحية في نظرك يا ناس المفاهيم بتاعتهم تغيرت لأنهم لم يتيقظوا لحيلة العدو جايز العدو لا يستطيع أن يسقطك وإنت فاهم الأمور الروحية بطريق سليم يبتدي يغير مفاهيمك وبعد ما يغير مفاهيمك يخبطك الخبطة اللي تنزلك على طول لأن غير مفاهيمك نظرتك للأمور ما بقتش زي زمان اهتماماتك الروحية ما بقتش زي زمان حماسك لربنا ما بقاش زي زمان ابتديت تدخل في مفاهيم جديدة وفي مشاعر جديدة احترس من هذه المفاهيم الجديدة الكتاب بيقول حافظ على على التخم القديمة ما تغيرش التخم القديمة فلنعش في هذا السهر الروحي ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين